أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا عن الركن الرابع من أركان الإسلام قال ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل ونحن على مقربة من رمضان نحن نبين أحكام الصيام وللصيام آيات في كتاب الله عز وجل جاءت في موطن واحد من سورة البقرة سياق واحد فيه الكلام عن حكم الصيام وحكمته والكثير من أحكامه الآيات تقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان ۖ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه هي الآيات التي حدثتنا عن الصيام أو قل على وجه التحديد صيام رمضان في القرآن الكريم في سياق واحد كلام عن حكم الصيام كتب عليكم الصيام الكلام عن ثمرة الصيام لعلكم تتقون الكلام عن مرحلية الصيام حيث أخذ الصيام مراحل بحيث يصل إلى الصورة النهائية صيام شهر رمضان وبيان مناقب هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن والصيام ما بين فرض ونفل الفرض منه هو صيام رمضان على الأمة قاطبة باستثناء أصحاب الرخص والأعذار وهناك صوم مفروض ولكنه يخص أناسا دون آخرين وهو صوم النذور وصوم الكفارات صوم النذور في من نذر أن يصوم لله عز وجل كذا وكذا كأن يقول نذرت أن أصوم ثلاثة أيام أو شهرا أو شهرين لحدوث نعمة ولزوال نقمة أو ما إلى ذلك فيفرض عليه دون غيره والثالث يعني من بعد صيام رمضان وصوم النذور صوم الكفارات كمن حنث في يمينه فيصوم ثلاثة أيام من بين الكفارات الحنث في اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يشكرون كفارات كفارة القتل الخطأ فيها صيام شهرين متتابعين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فكفآه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما كفارة أخرى مثل الظهار ظهر من امرأته كأن قال لها حرام علي كظهر أمي وأختي وهو في شرع الله حرام وإثم وزور والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد لا لسه فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ذلك تؤمن بالله ورسوله الله بما تعملون بصير فمن لم يجد فمن لم يستطع فس إيه فيطعام ستين مسكينا طيب لعلي أراجع الآيات مرة أخرى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فاش مؤمنة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدر سورة المجادلة يبقى دي إشارة إلى أن الصيام المفروض هو هذه الأنواع الثلاثة صوم شهر رمضان على الأمة قاطبة وصوم الكفارات والنذور على أصحابها وأما النوع الثاني من الصيام أي الذي ليس مفروضا فهو صوم التطوع وكله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام صوم التطوع بالنسبة لنا إن شاء الله معروف كصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع كصيام الأيام القمرية من كل شهر كصيام الأيام الموسمية الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم الإكثار من الصيام في شهر شعبان صيام التسع من ذي الحجة وتأكيد صيامهم عرفة الإكثار من الصيام في المحرم وتأكيد صيام التاسع والعاشر ويمكن أن يضاف إليهم الحادي عشر ده اسمه صوم النافلة ويأخذ صورا متعددة صيام الثلاثة أيام من كل شهر الصورة اللي في ذهننا القمرية الثلاث عشر والرابع عشر الخامس عشر أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة من أول الشهر أو يصوم ثلاثة من آخر الشهر أو يصوم من أول الشهر السبت والأحد والاثنين يصوم من الشهر الذي بعده الثلاثاء والأربعاء والخميس تنويع تنويع وتشريع وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما يبقى ده كله من جنس صيامه التطوع الصيام قبل ما يعني نروح للصيام وبيان أحكامه وتفسير الآيات نعرف الصوم الصوم لغة الإمساك طب هو صوم ولا صيام هو صوم وصيام في بينهم ترادف وممكن تغاير على أن يكون الصوم بإطلاق فيطلق على كل شيء على مطلق الامتناع ومطلق الإمساك صوم كأن يكون صوما عن الكلام كما في قوله تعالى في سورة مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ما صومها صوم عن الكلام فقال صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولم يقل صياما لكن في الصيام بمعناه الشرعي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام احنا ممكن في كلامنا العادي نقول الصوم الصيام وهكذا وتمشي لانه برضه يعني دي من دقائق اللغه لا يعرفها الا اصحاب فقه اللغه فتقول الصيام وتقول الصوم فالصوم لغه الامساك مطلق الامساك اي امتناع عن اي شيء يسمى صوم عنه ومنه هذه الآية فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لكن الصوم اصطلاحا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس الصوم اصطلاحا أو شرعا التعبد لله عز وجل ما هو ممكن واحد يصوم بغير نية التعبد الطبيب قال له ما تاكلش من امتى يا دكتور من الصبح لغاية الليل من الفجر للمغرب عشان هيعمل أشعة هيعمل تحاليل عشان عنده مشكلة هتبقى بنية نوع من من الدايت أو الرجيم مثلا يبقى ده مش صيام وإن كان في ظاهره كذلك لكنه ليس بنية التعبد لله عز وجل لكن الصيام نية في نية أولا الركن الأول النية يعني لما تيجي تلخص الصيام تقول له ركنان النية والإمساك عن المفترات وفي التعريف قالوا إمساك عن المفترات بنية وراحوا محددين الوقت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أو نقول هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ممكن تستبدل كلمة الجماع بالمفطرات أو بشهوة الفرج وممكن تقول امساك عن الصيام امساك عن عن شهوتي البطن والفرج فشهوة البطن تشمل الأكل والشرب وكل ما يدخل في الجوف أحيانا شيء ليس أكلا ولا شربا قد يكون ضارا لكنه من المفطرات الدخان ده أكل ولا شرب واحد بدخن سيجارة وهو صايم ينفع هي مؤذية وهي مضرة وهي حرام لكن تفسد عليه الصيام واحد تعمد يبتلع حصاة مؤذية وهي تفطره فأي شيء يدخل الجوف يفطر الصائم شهوتي البطن والفرج عشان تشمل الجماع ومقدمات الجماع كالمباشرة مثلا المباشرة هذه هو مثلا أن يحتضن الرجل زوجته حضن بشهوة يبقى حرام وهو صائم وكما نقول شهوة شهوة الفرج ونذكر مثالها الجماع ومقدمات الجماع يضاف إلى ذلك مع فساد الزمان ما هو من جنس الحرام فيما يسمى بالتحرش شاب صايم وبيركب مواصلات مزدحمة ويتحرش بامرأة أو حتى بولد فيثار يشتهي يمذي يمني كل ده منهي عنه فإن أمذى كان الصيام مكروها ويفسد عند المالكية وإن أمنى بطل صومه قولا واحدا منهم من أوجب عليه القضاء فقط ومنهم من أوجب عليه القضاء والكفار لأنه أمنى تعمد خروج المني ليس بجماع وإنما بمقدمات جماع أو ليس في الحلال وصار في الحرام فالصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج كثير من الناس يقع في مخالفات وهو صائم خاصة شهوة الفرج يعني مثلا طول السنة زوجته أمامه وطول الليل لكن الشيطان يحليها قوي في النهار وهو صايم ويغريه بزوجته ويظل يقبلها ويحتضنها وكذا لغاية لما يجد نفسه خلاص عاوز يغتسل أو حبكت لازم يجامع يا راجل انت صايم معلش بقى ما هي حبكت ان الله غفور رحيم فان جامع زوجته أفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة قولا واحدا حلاله أيوة حلاله بس في الوقت ده حرام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس زي ما بيكون في الإحرام هو محرم بحج أو بعمرة وراح منزلينهم في فندق والدنيا حلوة كده ومدينهم سرير ما شافوش وليت الدخل يا عم انت لسه محرم خلاص يا احنا شفنا كتير وسمعنا كتير وتجينا فتاوي بلاوي فلو حصل يبقى عليه القضاء والكفارة ودي حصلت مرة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مرة في حاجات كتيرة كانت تحصل عشان سبحان الله يبقى ربنا بيشرع لنا يعني بس كانت من الندرة بمكان من الندرة بمكان إنما تحصل زي حالة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان ومثل حالة الزنا اللي وقعت ماعز الغامدية ما هو مجتمع برضه مش معصوم لكن حالات يتندر بها فالرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا طب هي دي الكفارة عتق رقبة لا مش موجود يصوم شهرين متتابعين كان كمل رمضان من غير ما يغلط قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال طب اجلس حتى جيء بفرق تمر مكيال تمر كده مقطف لفة الناس اللي بتطلع صدقات يعني جايبينه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له تعالى خذ هذا فأطعم به المساكين إن شاء الله كل مسكين هياخد ثلاث تمرات ولا حاجة قال يا رسول الله وهل على أفقر وهل على أفقر منا والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا ما بين لابتيها يعني جبلي المدينة ما في حد أفقر منا في المدينة أبدا فضحك صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطعمه أهلك صلى الله على من هو رحمة فالصوم امتناع أو الأول تعبد لله عز وجل يبقى ده معناه ركن النية وبرضه نعطي إشارة لركن النية النية مش زي ما بيجي في اليوتيوب وعلى المواقع ونويت أصوم شهر رمضان كاملا لله عز وجل ومن دلوقتي بيكتبوا لا ما بتتلفظش بالنية وما ينفعش تنوي صيام شهر رمضان كاملا إنما تستجمع النية في كل ليلة قال عليه الصلاة والسلام من لم يجمع النية فلا صيام له إيه جمع النية إنه ينوي بالليل هيصوم بكرة إن شاء الله ينوي انه هيصوم غدا ان شاء الله ما نيته امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس كيف تكون نيته ضابط المنبه على انه هيقوم يتسحر فهذه نيه قبل ما ينام ناوي يصوم بكرة هذه نية صحي وتسحر خير وبركة صحي ولقى الفجر بأذن فكف عن المفطرات فتلك نيته المهم استجماع النية من الليل وقبل أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ولم ينوي فلا صوم له يعني جاءت نية الصيام بعد ما الفجر طلع يبقى اليوم ده هيصومه وهيقضيه يعني مش هيفطر بس هيقضيه لأنه كان لابد من استجماع النية من قبل الفجر واستجماع النية قبل الفجر هذا في الفريضة فحسب من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له إنما في النافلة أنت نمت وصحيت صليت الفجر وقت الضحى وبعدين مش تجيبوا لي افطر ولا ايه الله انت مش ناوي الصيام النهارده ليه ده النهارده الاثنين اه صحيح والله مش واخد البال والله كنت ناسي ينفع ينفع ما دام ما اكلتش ولا شربت ولا اي شيء من المفطرات تروح ناوي افرض انت رجعت من الفجر ونمت وقت الشروق لغايه قبل الظهر وقايم جعان عاوز تفطر فبتقول لهم هاتوا لي افطر النهارده الاثنين انت متعود تصوم الاثنين والخميس فقالوا لك النهارده الاثنين اه صحيح بتروح ناوي الصيام ما دام قبل الزوال فمن حقك تنوي ده في النفل تصوم او تنوي لغايه قبل الزوال قبل الظهر وأطلقها بعضهم قال حتى ولو بعد الزوال لكن النص دل على أنه إلى وقت الزوال وفي حاجة تاني إنه مش عملية نسيان ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته فيسأل عن طعام فيقولون لا نجد طعاماً فينوي صياما صلى الله عليه وسلم يبقى نية الفريضة قبل الفجر ونية النافلة ممتدة إلى الظهر وقت الزوال يبقى الركن الأول النية نية التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات الأكل والشرب والجماع ومقدمات الجماع شهوتي البطن والفرج وطبعا هذا عند أهل العلم يسمى الأساس الذي تبني عليه الأساس الذي تبني عليه يعني ما في صيام إلا بالامتناع عن شهوتي البطن والفرج لكن لا يقف الصيام عند شهوتي البطن والفرج عند الامتناع عن شهوتي البطن والفرج لأنه في الأصل هذا حلال الأكل والشرب والجماع حلال أنت بتصوم عنهم في رمضان وفي كل صيام لا لتكف عن الحلال وتقع في الحرام لا لتكف عن الحلال وتقع في الحرام وإنما الذي يجعلك تكف عن الحلال يربيك ويروضك لأن تمتنع عن الحرام وهذه ستأتي في حكمة الصيام وثمرات الصيام وبيان قول الله عز وجل لعلكم تتقون هنرجع لها تاني إن شاء الله امتناع عن الطعام والشراب والجماع أو شهوتي البطن والفرج عشان تشمل ما هو أوسع من الثلاث زي ما هنبين إنه من مفسدات الصيام كذا وكذا وكذا زي ما قلت لك لو واحد ابتلع حصاته لا لا أكل ولا شرب واحد بلاش ابتلع حصاة دي بعيدة ولع سجارة دي كثيرة كثيرة بالنسبة للصائم لا يعني مش كثيرة أو كده بس يعني ممكن تحدث يعني يدخن يقول لك هو ده أكل لا أكل ولا شرب ده أنا بدخن مع إنه بيسموها شرب السجاير برضه شرب السجاير أو يقول له تشرب سيجارة؟ يقول له لا يقول له تدخن سيجارة؟ قل له لا تولع قل له لا تعفر مش كل ده بيتقال كل ده بيتقال بئست الأسماء والمسميات طبعا التدخين ده مصيبة بيحسبوا يعني نفقات التدخين في البلاد في العالم أو بين المسلمين بيجدوها مليارات وأنا فاكر في ظل الكلام عن المقاطعة للكيان الصهيوني مع حرب الأخيرة انتفاضة الأقصى طوفان الأقصى كان بيقول لك إنه بيدخل عند الكيان من السجائر بس حوالي 380 مليار فمعناها كل واحد بدخل سجاير يعني مصيبة مصيبة بكل الصور ومنتشر التدخين في الناس انتشار النار في الهشيم لو قلت 80 90% من الناس بتدخن يقول لك يا عم انت مش واخد بالك بانك انت مش بتحتك بالناس دي انا وفي تركيا طول ما انا ماشي شايف الناس بتدخن رجال ونساء وتلامذة في المدارس أطفال في المرحلة الإعدادية والثانوية كله بدخن في تلوث بيئي من كثرة الدخان في بلادنا بلاد العرب واللي بيقولوا عليهم مسلمين يعني وده عن السجاير طبعا طلع بعد السجاير حاجات تانية البنجو عندنا بقى رخيص رخص ال رخص التراب بانجو نوع من المخدرات وش الحشيش والافيون بس الحاجات دي كانت تبقى يعني ايه من الندره بمكان يمكن لانه كان القانون بيحرمها لكن لو جم كندا هيلاقوا القانون شرعها عادي تو ماشي تلاقي الاعلانات عن محلات المخدرات عادي جدا يعني اشربوها في السر ليه؟ دام يشربوها في السر خليها في العلن والدولة تاخذ ضريبة. وإن شاء الله الناس دي تغور في 60 داهية. ف الحاجات دي كلها ما هياش مفيدة بل ضارة يقينا. ممكن واحد يقول لك ده لا أكل ولا شرب يا مولانا. لا أكل ولا شرب. هيولع سيجارة. لو كان يمن هيحط آه، القاء ولو كان بنجولي يحط التنبولة ولو كان مصري ياخد التنباك يعني ده كده يعني على سبيل انه انا عارف الحاجات دي شفتها بعيني يعني محدش قال لي فهل ينفع ما ينفعش طب ده لا اكل ولا شرب ايوه بس حرام حرام قولا واحدا حرام في الصيام وفي الافطار ويزداد حرمة في الصوم الناس العوام عارفين انه ما ينفعش الواحد يكون صايم ويشرب سيجارة فهموا كده عارفين كده يعني النسبة دي كبيرة مش قليلة انت لو دخلت اي مؤسسة حكومية في الايام العادية تختنق من كثرة التدخين ولذلك الكفرة بدأوا يمنعوا التدخين في الاماكن المغلقة وبيدي لك ريست نص ساعة اثناء العمل عشان تطلع بره الشركة بره المصنع بره الادارة والهيئة والمكان اللي انت فيه وتلاقيهم واقفين في الشارع كده رجاله ونسوان وقاعدين يدخنوا وبعدين يدخلوا محل محل العمل بتاعهم تاني احنا عند القانون ده ما كانش عندنا تلاقي كله بيدخن والظاهرة التدخين في النساء كانت قليلة جدا إلا الآونة الأخيرة يعني وما كانش واحدة تقعد على القهوة وتمسك الشيشة إلا إذا كانت والعياذ بالله يعني من جنس الباغيات أو بنات الليل وبعدين بقت في الفنانات لا دلوقتي عاوزة تقول إن هي يعني من طبقة أرستقراطية تقعد على المقهى ويجيب لها الراجل البتاع ده وتقعد تكركر بنت ناس دي طبقة راقية كترة الحكاية نتيجة الحاجات اللي بتيجي في الأفلام والمسلسلات الكلام اللي أنا كنت عاوز أقوله إنه ساعة ما يجي رمضان تبص تلاقي الحمد لله الحمد لله الحمد لله تدخل مكاتب العمل تشم هوا نقي ما فيش حد مدخل ليه الناس دي كلها رغم إن هم يعني ليسوا على درجة من الصلاح ولا العلم إلا إنه عارفين اللي هو علم فرض العين أو ما لا يسع المسلم جهله إنه ما دام صايم ما يشربش سجاير كويس ده في حد ذاته كويس عشان خاطرنا احنا على الأقل لما تدخل المكان تلاقي هوا نقي تتنفسه أنا كنت مع المسلمين في الحج مرشد مرشد ديني بعلم الناس الحج والمناسك وتعملوا كذا وتسووا كذا كانوا يقعدوا قدامي كده في منى وفي عرفات ويروحوا حاطين رجل على رجل ويتنبكوا السيجار محرمين فاحنا قاعدين في مكان مغلق طبعا مع الحرارة اللي موجودة في السعودية زي ما انتم عارفين شغالين التكييفات وقافلين المكان الدخان بتاع السجاير زاد قوي وانا قاعد اتكلم اتكلم وممكن اكون بستنشق البلاوي دي وقعت من طولي عمل لي حساسية في صدري خدوني على المستشفى بتاعت منى الدكاترة قالوا ما عندوش حاجة بس عاوز عاوز يستنشق هواء طبيعي يقعد في الهواء الطلق تخيل واحنا في عرفة وفي منى في المناسك رجعت من المستشفى قعدت قعدت في منى بره الخيمه بره البتاع اللي هم قاعدين فيه طب هم عاوزين اصلي بيهم عاوزين اديهم دروس بس م- مش مديني فرصه كله ايه ده في ايه ومين قال انه ده حلال اذا كان حراما في ال- الوضع العادي فبيزداد حرمه وانت محرم طيب الصايم الحمد لله بيصوم عن الطعام والشراب وعن السجاير بس اول ما يجي وقت المغرب اتفرج على الصايمين بدل ما يفطر على تمرة يا رجل يفطر على الجمرة بالذات لو كانوا في السي... في السيارات بتاعتهم وماشيين في الشارع ولسه هيروحوا البيوت او معزومين في مكان اول ما يسمع اذان المغرب يطلع السيجاره يفطر عليها طب طلع تمر افطر عليها طب اشرب شويه ميه لا تخيل صايم 16 ساعه عن السيجاره اللي ما كانش بيستغنى عنها نص ساعه 16 ساعه يا راجل ده ده حاجه ده عذاب هو بالنسبه له كده عذاب فيفطر على التمر لا يفطر على الجمر إن كان ولا بد لقى تمرة ماشي بس ياخد التمرة بالشمال والسيجارة باليمين شغل شياطين أنا شفت بعيني محدش قال لي وإن كان فلاح تلاقيه قدام الباب وعامل موقد وجايب القلح وقاعد شغال ينظف في الجوزة أو الشيشة وأنا ورايح أصلي المغرب اتفضل اتفضل يا عبد الحاج عليكم السلام اتفضل اتفضل ايه هشيش معاك وما يصليش المغرب ويقعد يكركر وشغل لي بقى ومعسل وهيلزق ايه ده هو ده الصيام فالصيام لسه هنتكلم بس بدي لك حاجة كده يعني تديك بعض التصورات يبقى في تعريف الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع وشهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق هو في فجر صادق وفجر كاذب ايوه وانت ما تعرفش المعلومه دي لا اعرفها لو ما كنتش عارفها انت اعرفها فجر الكاذب نور يطلع في السماء خط مستطيل انت طول الفجر طلع يختفي الخط المستطيل والدنيا تضلم مرة أخرى يبقى ده اسمه الفجر الكاذب شوية ويروح الخط المستطيل ده يبقى خط مستطير أول ما يطلع يبدأ ينتشر ينتشر ينتشر وتبص تلاقي السماء نورت ونور الفجر شعشع يبقى هو ده الفجر يبقى هو ده الخيط الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الله امال اللي طلع قبل ده كان اسمه ايه قال ده خط مستطيل اسمه الفجر الكاذب ده ممكن تاكل فيه وتشرب وتتسحر وتصلي ركعتين وتوتر لغايه لما يجي لك الخط المستطير يبقى ده الفجر الصادق احنا مش واخدين بالنا من الحكايه دي عشان عايشين في المدينه وعشان التوقيتات عندنا مش ان احنا نقعد نبص في السماء ونشوف ال- النجوم وال- والفجر والخط الخيط الابيض لا احنا عندنا بالساعه بس يا رب تكون مظبوطه لانه اغلب بلاد المسلمين مش ظابطين لهم الفجر اغلب دي احتياطا والا فالكل تمشي وفي فرق بين يعني ممكن يكون اغلب الناس بتص... بتصلي الفجر في الوقت الكاذب فجر الكاذب مش الصادق لانه كان عندنا بيقول لك احنا بنصلي بنأذن الفجر قبل وقته لا اقل من 25 دقيقه وفي السعوديه قالوا حوالي من خمسة لخمستاشر وفي تركيا برضو حكاية داخلة على تلت ساعة كل البلاد اللي رحتها لقيت مشكلة التوقيت الفجري مش منضبط طب يا جماعة ده حتى التقويم الفلكي دلوقتي بقى في قمة الدقة ده لو قال لنا في خسوف شمس أو كسوف قمر بيقول لك من الساعة كذا للساعة كذا وتلاقيها يعني حاجة تظبط عليها الساعة مش حاجة مش عاوزين تظبطوا علينا الفجر يعني يظبطوا لنا الفجر ولذلك كان في شباب كتير شفتهم في سجون مصر يسمع الأذان وهو قاعد يأكل ويشرب إيه يا عم في إيه؟ يقول لك لسه قدامنا نص ساعة لغاية لما الفجر يأذن أيوه بس في في في فجر أذن أيوه ما هو ده ده مش مظ- مش مظبوط شفنا الكلام ده و- ويموت ويحيى ويموت ويحيى ما- لا يكاد ينقطع وفي بلاد كتير وبعض الناس يثيروا الكلام ده في الصحف طب لما انت اثرتوه في الصحف ما تضبطوا المسألة لا هو اللي مكتوب في النتيجة من يوم ما اتولدنا لغاية النهاردة هو هو كل اللي كنت بعمله أنا في المكان اللي أنا فيه يا جماعة احتاطوا لصيامكم واحتاطوا لصلاتكم الاحتياط للصيام اعتبروا الأذان اللي بيأذن ده مظبوط وامتنعوا عن الطعام قبله واحتاطوا لصلاتكم اعملوا لكم تلت ساعة نص ساعة فاصل بين الأذان والإقامة يكون إن شاء الله دخل الوقت هذه كل اللي كنت ما أقدر أعمله ما أنا فرد أنا ما في إيدي سلطة فيبقى على الأقل نعمل كده مع الناس ده إذا هودونا وطوعونا كتير من الشباب ما كانش يطوعنا وياكل ويشرب بعد الأذان يا عمي في إيه ما تحتاطوا وأنت افرض افرض السحارة أنت في في نص الليل حد قال لك غلط تأخير السحور سنة آه بس مش بالصورة دي احتاط خلاص توقف عن الأكل والشرب قبل الأذان طيب ولسه بقينا نص ساعة عشان يأذن يبقى صلي بعد النص ساعة يبقى خلاص انت كده احتطت لصلا- لصيامك واحتطت لصلاتك ادي اللي في ايدك تقدر تعمله على ايام الشيخ جاد الحق شيخ الازهر الله يرحمه يتكلموا في القضيه دي والراجل قال وش... لكن ما عملش حاجه برضه وهو شيخ ازهر والشيخ الازهر بيعمل ايه دلوقتي؟ ما بيعملش حاجه ما هو من ساعه ما الازهر تم تأميمه بقى جزء من مؤسسات الدولة مفيش استقلال حتى بالرأي ولا استقلال بالفتوى هو دلوقتي انت تقدر تاخد فتوى صحيحة اه ممكن في ايه في المواريث وفي الطلاق انا بقول للناس روحوا لجنة الفتوى في قضايا الميراث وفي قضايا الطلاق هتلاقوا فتوى صحيحة انما في الربا وفوائد البنوك والحلال والحرام والحاجات بيشوفوا الدوله عاوزه ايه يعملوا ده حتى في العقيده بقى يقولوا لهم روحوا اعبدوا الاضرحه زي ما انتم عاوزين حلال حلال حلال طب ما الناس بتعمل كده انتوا لازم يا لجنه الفتوى تاكدوا كده هو هم مستنيينكم ما هم بيعملوا كده هم مش لاقيين حد قدامهم دلوقتي يقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط كان قبل كده بيبقوا عاملين زي ال- ال- اللي قاعد في ال- في الجحر انما دلوقتي خلى لك الجو فبيضي وصفري كله دلوقتي بي والشيعة والبهائية والقديانية وال... كله كله شغال مين يقف لهم يعني كان الأول بفضل الله ممكن يرهبوا أي أي شيخ من شيوخ الأزهر اللي هم يعني ما بيبقى مثلا عنده كده جرأة في كلمة الحق أو عنده علم قاري يعني إيه شيعة وقاري يعني إيه بهائية وقاري يعني إيه قديانية ويناقش وناظر وفي التلفزيون وفي الجوامع فتلاقيهم متورين كده في الجحور إنما دلوقتي مين فالصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق وبالمناسبة الصادق والكاذب أنا هقول لكم بشارة يعني احنا في أيام الفجر الكاذب دلوقتي ومنتظرين الفجر الصادق إن شاء الله يعني احنا الليل بتاعنا الطويل قرب يخلص احنا لينا ليل طويل عدى علينا زي ليل الشتاء وصلنا فيه للفجر الكاذب ما بين الفجر الكاذب والصادق شوية صغير هيطلع علينا الفجر الصادق قريبا بإذن الله قريبا بإذن الله وارد ان احنا نشوف حسابات ربنا سبحانه وتعالى غير حساباتنا ما نقدرش نحسبها بحساباتنا احنا ولا بأعمارنا نحن لكن احنا دلوقتي قربنا من الفجر الصادق ولما تبص لعلامات الساعة هتلاقي خلاص انت داخل على الفجر الصادق وممكن طوفان الأقصى ده يكون البدايات بتاعة الفجر الصادق لأنه هي بتشد قوي بتظلم قوي نور لم بقول لك أشد ساعات الليل ظلاما حالكا التي يعقبها نور الفجر احنا في الظلام الحالك ده دلوقتي وفي الظلم اللي عم وطم مناسبة عم وطم دي واحد بيدوله خطبة من بتوع الأمن المركزي يقراها إن الربا عم والزنا طم آه إن آه شفت عمر لما بيقول آه, آه طويلة آه إن آه راح قال إن الرباعم والزناطم واحد وخمسين واحد وخمسين في من ده كتير عندنا الايام دي فان شاء الله احنا في طالعين ان شاء الله على الفجر قرب باذن الله طيب يبقى من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس معروفه غروب الشمس دي مش عاوزه حاجه خلاص غابت الشمس اتاكدت ان هي غابت اه افطر طب ما انا ما سمعتش الاذان مش شرط افرض انت في حته ما فيهاش اذان البلاد اللي احنا فيها دي الاذان جوه الجامع اهو انا جوه الجامع ومش بسمع الاذان فما بالك انت لما تكون في بيت بره الجامع فانت اذا تاكدت من غروب الشمس كما قال عليه الصلاه والسلام إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم أي ليفطر أفطر خبر بمعنى الأمر يفطر وتعجيل الفطر سنة وسنة مؤكدة قبل الصلاة يا شيخ أيوة بس مش على السفره مش تقعد على السفرة وتاكل وترحرح وتضيع المغرب انت لو فطرت نهار من رمضان ولا تضيعش المغرب اهون دي مقاييس مش موجودة عند الناس مغرب أذن اه السفرة محطوطة والولية من قاعدة من بدري قوي من بعد الظهر من بعد ما صحيت تظبط في الأكل وبعدين قبل المغرب نص ساعة تحط السفرة تبدا بالسلطات والمخللات والخشاف وبعدين تبدا تحط الاكل اول ما الناس يسمعوا الاذان وعندنا يقول لك مدفع الافطار ودول ينطلقون هجوم كاسح وهات خشاف عصير اكل شرب بع يلاقي نفسه مفيش مغرب مغربي انت عملت مصيبة اكبر من ان انت كنت تفطر يوم من نهار رمضان محدش قال اللي يفطر في رمضان انه يكفر لكن اللي يترك صلاة يكفر انما تفطر يا حبيبي على تمرات رطب الاول قال كان عليه الصلاه والسلام يفطر على رطوبات فان لم يجد فتمرات فان لم يجد حسى حسوات من ماء هذه افطارك تهيئ المعده على انه هتفطر بعد 16 ساعه بعد 18 ساعه أنا صمت 18 ساعة في, في تركيا وفي أوروبا ويمكن أكثر جت علي فترة صمت أكثر من كده فتهيأ المعدة بثلاث تمرات خليهم خمسة خليهم سبعة لكن عندك السكري تخلي بالك وبعدين برضو التمور بتفرق يعني حاول تشوف تمر كده مثلا ما يزودش السكر قوي بيقولوا كده لما كنت في الحرمين احنا قاعدين والتمور عندنا خد تمور في السعودية في الحرمين حاجة يعني لا تقول سكر ولا تقول عسل تقعد تاكل تمور وبعدين اديها برشامة زيادة ولا حاول نزود انما المهم التمور دي حاجة يعني تضعف انت امام التمور واشكال والوان واحجام اللي كانوا يقولوا لنا لا في نوع من التمور ما يأذيش السكر يا شيخ طب علينا به ف تفطر على تمر وترا من واحدة يعني تمرة لغاية سبعة كفاية واشرب شوية المية واطلع على على الصلاة صلي المغرب يبقى في فاصل حوالي ربع ساعة تلت ساعة لغاية لما ترجع البيت المعدة تهيأت وبدأت تتشبع بشوية التمر اللي انت كلتهم والمية اللي شربتها والله تلاقي نفسك قاعد على السفرة اخوي انا كأني فطرت كأني كلت بس تقعد تاكل اكلا معتدلا تقضي حاجتك من الطعام ولسه كنت بسمع واحد طبيب يقول يا سلام لو فطرت كده على حاجات خفيفة زي وجبة الإفطار في الحياة العادية من غير صيام وتروح تصلي العشاء والتراويح وترجع وتاكل وجبتك زي بتاعت الغداء أيام الإفطار وعلى قبل الفجر بشوية كده تاخد لك كوباية زبادي زي وجبة العشاء وجبة العشاء في الأيام العادية الحاجة يعني هتريح خالص لذلك ناس كتيرة بتعمل حكاية انه تفطر على تمر وتشرب حاجات خفيفة كده ويصلي المغرب والعشاء والتراويح ويرجع ياكل بس بيبقوا مزودين هدول شويتين يعني لا يعني يكون في اعتداء زي ما ربنا قال كده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عرفنا الصيام ولفينا حواليه وعرفنا كده من خلال تعريف الصيام ركني الصيام النية والامتناع عن المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهنكمل إن شاء الله في الأيام اللي جاية نقعد نتسلى في أحكام الصيام لغاية لما يهل علينا رمضان علينا وعليكم خير تقبل الله منا ومنكم واحد كاتب لي تعليق علبة الزبادي في مصر ب 15 جنيه عشان انا قلت له يتسحر بكوبايه زبادي صحيح ده لو كان اسره وعلى مدى ال 30 يوم فين المرتبات اللي تجيب الزبادي يعني انا عاوز اغني الناس فين ربنا يلطف باهل مصر وأكثر منه أهل فلسطين شوف أهل فلسطين بيموتون جوعا الآن وربنا بيجوعنا في رمضان عشان نشوف الغلابة دول المساكين نحس بالجوعة نحس بالجائعين فين ربنا ابتلانا بشوية شوية بتوع إنما كيفما تكونون يولى عليكم وإحنا كنا كويسين وربنا جاب لنا دول ما إحنا كمان مش كويسين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل